أصله سنة الهادي ودستور السماء يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء إننا ظمآن لعيش السعداء
مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم القران غيرني يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم فضيله الشيخ الداعيه المربي الدكتور حازم شومان فاهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا وسهلا شيخنا الكريم آه، امس وقفنا مع سوره العنكبوت جميل جدا وكنا نتكلم قبل تسجيل اليوم حول احسب الناس ان يتركوا حضرتك كنت بتقول لي ان احسب كل ما بتيجي في القران معناها ان في ناس حسبوها غلط اه كل ما تشوف كلمه حاسب في القران ها اعرف ايه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اوعوا تحسبوها غلط في النقطه دي بالذات يبقى دي نقطه ايه, إيه, إيه, إيه نقطه معناها ان النقاط كل كلمه حاسب ديت اعرف ان في ايه ولا تحسبن الله ايه, إيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات.
امواتا نعم.
يبقى يبقى اوعى تحسبها غلط في هذه النقاط بالذات فهنا احنا عندنا اتنين حسب آية اتنين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون وآية أربعة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون يبقى فينا اتنين حسبوها غلط واحد مؤمن حسبها غلط وواحد كافر حسبها غلط المؤمن اللي حسبها غلط أحسب الناس اللي هم الصحابة نعم.
أن يتركوا انتوا فاكرين إن ربنا هيسيبكم بالأمراض اللي جواكم دون أي اختلاف.
والمشاكل اللي جواكم دون ما يجيب لكم فتن يختبر بها إيمانكم أن يقولوا أمان وهم لا يفتنون اذا الفتن هنا تمحيص الفتن هنا تمحيص وتطهير وترقية وترقية و و وإثبات للصدق يعني أنت حاسب أنك أنت هتاخد شهادة كلية طب من غير ما تدخل الامتحانات لا هو طبعا.
بز- هو بالظبط كده احاسب يعني انت حسبتها ازاي انت ازاي حسبتها انك انت هتاخد شهاده لا اله الا الله شهاده دخول الجنه وانت مش عايز تمتحن طب يا شيخنا لو اسقطنا ذلك على الواقع كيفيه الثبات عند الفتنه كيفية الثبات عند ال- ال- الفتنة طبعا الثبات عند الفتن آه، آه، يعني ده آه، عامل زي فكرة حزام الأمان كده يعني وأنا سايق العربية بربط حزام الأمان طب أنت ربطه ليه ممكن واحد مش فاهم يوصلي ويضحك إيه البتاع اللي أنت بعيد نفسك بيه ده لا أصل بيجي حوادث على الطريق أصل بيجي مطبات على الطريق فلازم أبقى لابسه فلازم الواحد طول ما هو ماشي يبقى فيه حزمة أمان من ضمن حزمة الأمان الصحبة الصالحة وبيت الإيمان لما تيجي تقع تلاقي حد زنقك إيه، سندك ال ال ال الحزام الأمان اللي أخطر منه و- وأعظم من كل ده الدعاء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن نعم.
الدعاء والتوسل إلى الله من ضمن حزام الأمان الخطير جدا وده اللي سورة العنكبوت بتتكلم عنه فقه التحصين ان انا افهم طبيعه الطريق عشان كده طالوت بيقول لهم في سوره البقره ايه فلما فصل طالوت بالجنود قال هم رايحين يفتحوا فلسطين قال ان الله مبتليكم بنهر طب انت بتعرفهم ليه ما تستنى ما يجي النهر إيه الابتلاء لا لازم يعرفوا طبيعه الطريق اللي هم ماشيين فيه يبقى انا لما بقول للملتزم والملتزمه اعرف طبيعه طريق الالتزام اعرف ان الطريق ده فيه تكاليف اعرف ان الطريق ده اهل الباطل هيحاربوك فيه ويحاولوا يفتنوك عنه انا الوقت مش ب... مش بصده انا الوقت بحصنه من اللي جاي نعم.
فمن اهم ال- وسائل الثبات ان انا ابقى عارف الطريق ده طبيعته ايه عشان كده ده اللي ربنا بيعمله معانا دلوقتي احاسب الناس ان يتركوا مين مين اللي مش هيسيبهم ربنا بيقول هو هو, هو انتوا حسبتوا ان انتوا هتتسابهم ها بمجرد انكم قلتوا امنتوا امنا هو مين اللي مش هيسيبهم مفسرين هنا مختلفين على عدد الاقوال في قول ان يتركوا يعني ان يتركهم الله ربنا مش هيسيبكم ربنا مش هيسيبك تاخدي لفظ الايمان وتدخلي الجنه الا لما يمتحنك وفي قول تاني ربنا مش هيسيبك بالامراض اللي جواك والشهوات والشبهات اللي جواك الا لما يرقيك ويطهرك ويخليك زي سبيكه الذهب الخالص وفي قول ثالث ان يتركوا يعني ان يتركهم اهل الباطل لن يترككم اهل الباطل بمجرد ان يقولوا امنا بمجرد ان اعلنتم بالايمان طب شيخنا كتير من الشباب لما نيجي نقعد معاه ويكون هو يعني كان ظاهر عليه علامات الثبات وعلامات الالتزام وكان يمشي مع الدعاء يمشي الى الدروس الى طلب العلم ثم يفتن وتيجي تتكلم معاه تجده وهو يبكي ويقول لك انا ربنا ما بيحبنيش يعني باعتبار ان هو كان ماشي كويس وربنا عز وجل وضعه في فتنه شماعة بيعلق نعم.
عليها رغبته في ان يظل بعيدا عن الله طب عشان كيف كده اربط بين ذلك و- وبين ان الله اذا احب عبدا ابتلاه
لا ما هو- هو في فرق بين الفتنه هنا وبين الابتلاء آه.
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون في اخوه بقى معتقده ان يفتنون ديت يعني يتقطع له رجل ولا يتصاب في ولا يموت له عيل ولا لا الفتن هنا انك ستجد اهل الباطل ي- يحاربونك في الطريق مم.
الفتن كتير جدا بقى في سوره العنكبوت يعني سوره العنكبوت بتتكلم عن الفتن بصوره مهوله م- موسوعه فتن الطريق الى الله سوره العنكبوت ولكن الكلام ده ما هوش عايز ده عايز سلسله رمضانيه كامله ان شاء الله.
كل يوم يبقى فتنه من فتن سوره العنكبوت يعني مثلا نعم.
على سبيل المثال آه، ايه خمس من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله ايه لآت.
لقت وهو السميع العليم يعني إيه وهو السميع العليم من ضمن الفتن ان واحد ظالم يظلم مثلا الطريق الاسلامي فنقف في المساجد اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالظالمين ويعدي شهر واثنين وثلاثه والراجل زي ما هو والظالمين زي ما هم آه، فمن ضمن الفتن تاخر الاجابه والله يؤخر الإجابة من أجل أن يمحصنا وأن يختبر رجولتنا وثباتنا وصمودنا وأن يستخرج منا عبودية كلمة الحق فوق الظالم والله انا دايما كنت اسمعها كتير من الناس تقول يعني كل الملايين اللي بيصلي ورا امام الحرم المكي هو يدعو على اليهود في فلسطين واللهم حرر فلسطين والى الان لم تحرر فلسطين ما فيش واحد صالح من الموجودين ما هو الناس يعني هو ده اصلا ده موضوع ده له سنن تانية نعم.
وهو ربنا قال فلسطين بتتفتح بالدعاء وما الصحابه قعدوا في المدينه المنوره اللهم حرر فلسطين ففلسطين اتفتحت ولا راحوا سال دمهم عشان فلسطين ما هو برضه ما- الدعاء مع الجهاد في سبيل الله يعني يعني هناك اخذ بالاسباب ما ما فيش حاجة اسمها اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده قاعدين سالمين.
و... و... و- يعني احنا الموضوع مش كده برضه ما ده في شيء من عدم فهم دين ربنا سبحانه وتعالى نعم.
يبقى اذا سورة العنكبوت بتتكلم على الفتن انك تشوف الظالم وهو الدنيا معاه بتزيد مم.
ازاي مش المفروض يتخسف بيه دي فتنة من ضمن الفتن المذكورة في سورة العنكبوت انك تشوف الملتزم المجتهد وهو الرزق بتاعه ايه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ايه لا دي في اخر سوره العنكبوت ان احيانا تلاقي واحد ملتزم بس رزقه مش واسع كتير عشان كده ده من ضمن الف... سوره العنكبوت رهيبه في موسوعه الفتن عشان كده ربنا ما قالش في العنكبوت الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لا قال ويقدر ايه لا يعني يا ايها الملتزم ويا الملتزمه لما تلاقي حصل لك ابتلاء جوازك اتاخر آه، آه، رزقك ده شويه اعرف ان ده ربنا يعلم انه في مصلحتك ونجد كتير من الاهل يعني بيتكلموا مع ابنائهم بشده شايف ابن عمك شايف ابن ابن خالتك اللي هم زي بعض في الشهاده الدراسيه وتخرجوا مع بعض هو شاف طريقه وشق طريقه ازاي وبقى وصل وانت لحد دلوقتي انه بيتحلى الحلال والحرام كل ده في سوره العنكبوت نعم.
سوره العنكبوت تتحدث عن فتن طريق الملتزمين بصوره موسوعيه باهره ولكن احنا بنتكلم طبعا في المقدمه ب- ب- بقدر تمام.
الوسع يعني ف آه، يعني احنا وقفنا عند احسب الناس وان يتركوا آه، آه، آه، يبقى اتنين حسبوها غلط وام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا يبقى اللي حسبها غلط الاولاني الملتزم اللي افتكر ان طريق الدين ده طريق بمبي ان الالتزام ده مستشفى امراض نفسيه انا داخله عشان ابقى سعيد انه مش طريق فيه تكاليف وهم لا يفتنون من ضمن الفتن صلاه الفجر ما ربنا بيمتحنك بصلاه الفجر انت مؤمن ولا لا التاني بقى أم حسب الذين يعملون السيئات ده العاصي بقى ده الشاب العاصي او ده اللي بيحارب دين ربنا حسب ان هو سبق ربنا ان يسبقونا يت- ما هو لو انت استلذت بالمعصيه وعقوبه ربنا لم تدركك يبقى انت سبقت ربنا فربنا بيقول لك مش هيسبقني اوعى تفتكر لانك عصيت وعدت من غير عقوبه انك انا مش عاقبك اوعى تفتكر انك سبقتني وفي ان نفس الله الوقت يمهل ولا يهمل اه وفي نفس نعم.
الوقت برضه ربنا بيكلم اللي بيحاربوا الدين نعم.
اوعوا تفتكروا لو غلبتوا الملتزمين انكم غلبتوني مم.
اوعوا تفتكروا لو دي نقطة قدرتوا مهمة جدا.
اوعوا تفتكروا لو قدرتوا على الطار الاسلامي انكم قدرتوا عليا مم.
لن تنتصروا على الله فربنا بيقول ما, ما تحسبوهاش كده لان لسه في مشاكل كتير قوي محدش عارفها اللي يعلم السيناريو الوع- بتاعها وحده في الكون والله الله سبحانه وتعالى.
المستعان تمام آه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه الله اكبر ايوه ال ال يعني طبعا الايتين دول من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات الصحابه يعني الصحابه كانوا بيتمنوا الموت نعم.
من الهم اللي هم فيه مم.
يعني وصلوا لدرجه انهم من كان يرجو لقاء الله تمنوا الموت من شده الفتن اللي هم فيها خايفين ما يثبتوش طب يا رب خدنا دول موت بس الصحابة.
اثبت صحابه ما وقعوا بالك إيه؟
بنا نحن مش ربنا بيقول وهم لا يفتنون يعني إيه وهم لا يفتنون الفتنة لغة هي عرض الذهب على النار انك تحط الذهب في الفرن بتاع النار عشان لو هو نحاس يسيح وال- والذهب ال- الخالص يفضل فيبقى سبيكة الذهب بعد ما كانت فيها شوائب تبقى خالصة فربنا بيقول انا هعرض الملتزمين احيانا لواقع صعب جدا عشان اللي يفضل هم الملتزمين الخلص عشان كده بقول للاخوه لما بيحصل فتن في الواقع بقول لهم يا بختنا بالواقع اللي احنا عشنا فيه يا بختنا يا بختنا فرصة تاريخية ان احنا نعيش في واقع في فتن وفي اهل باطل وفي حرب على الالتزام وفي نص مليون موقع اباحي وفي فرصة ان احنا عيشنا في واقع صعب ده زي ده بس ربنا يثبتنا يا رب طبعا يا رب.
عشان لما نقابل ربنا يوم القيامة نقول له يا رب جاهدنا في سبيلك بكل ذرة من طاقتنا ده واقع تاريخي الواقع الذي نعيشه اليوم ده واقع صوت العنكبوت وان كان واقع بيخلينا نخسر ناس كتير قوي يا دكتور حازم ازاي يعني ناس كتير انفضت بعد هذه الفتن اللي اللي انتشرت في الفتره الماضيه لا ما نربطش دي بدي الناس انفضت بسبب عدم قيام الدعاء بدورهم هذا كلام اعلنه في كل مكان واقوله في كل مكان الناس لم تنفض بسبب الفتن وبسبب الابتلاء وان كان في ناس ضعيفه بتفت... في ناس مع النبي مع النبي و... و... و... وارتدت مع النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يكمل صلى الله عليه وسلم خاف خاف يحصل له حاجه خاف آه، ي... ي... يبتلوه ي... ي- ده, يفتنوه ده, ده من الفتن العظيمه في هذا الزمان ان تجد حتى من بين من كانوا يحسبون على الت- على الملتزمين هو نفسه قد فتن ايوه ما هو الت- الحل بقى ايه الحل ايه واصبر نفسك ايه مع الذين يدعون مع ربهم مع مع اخطر حرف في القران مع المعيه تعني المصاحبه المعيه تعني المعايشه المعيه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر اصبر لغه اي احبس احبس نفسك مع دول اوعوا تسيبوا الملتزمين يا ايها الدعاء اوعوا تتركوا الملتزمين يا ايها الدعاء احضنوا الناس اع- ربنا يقول للنبي واخفض جناحك لمن اتبعك اخفض جناحك يقول لك ال- الطير لما يجي يحضن اولاده يخفض جناحه عشان ياخدهم في حضنه اعملوا حضانه للناس طب الب- البعض شايف من الدعاء شيخنا الكريم انه الان قد ضاعت الفرصه ودي فرصه اكبر بقى ان انا اقعد احضر و- و- واحصل حصيله علميه اكبر يعني بدل ما يشغل نفسه بانه ينزل الناس كما حضرتك تفضلت شايف ان هو يقعد الان يتفرغ لطلب العلم هو يعني يعني دول شريطين قطر بناء نفسي انا داعيه بناء نفسي علميا والاستمرار في فهم القران والاستمرار لازم كل يوم باذن الله افهم ايه جديده وافهم حديث جديد نعم.
بناء نفسي وبناء المجتمع لا ينفع ان انا اقفل على نفسي اقول عشان اتبنى علميا تمام.
ولا ينفع ان انا اقعد انزل وسط الناس ليل نهار من غير ما ما اشحن نفسي انا آه و- وايه و- و- ويبقى انا ليا وقت خلوتي في العلم والعباده دول شريطين قطر ماشيين جنب بعض ولا بد من التوازن زي النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله هو عليه يوم ما نزل جبريل على سيدنا محمد باول ايه في القران كان النبي ع- عارف سوره البقره وال عمران لا, لا طبعا.
هو النبي عز- النبي كان جبريل يتنزل عليه على مدى 23 سنه يبقى العلم بيزيد والمنهج بيزيد وفي نفس الوقت الحركه والواقع بيزيد لابد من الحكمه لابد ان نسلك السبيل السليم لانقاذ الواقع يعني انا رايي ان الناس لن تستطيع الثبات الا لو عاش الملتزمين وسط الناس والملتزمون لن يستطيعوا الثبات الا لو عاش الدعاء وسط الملتزمين والدعاة لن يستطيعوا الثبات الا لو عاش لو عاش الشيوخ وسط الدعاة هي كده الشيخ بيشتغل على الداعيه والداعيه بيشتغل على الملتزم والملتزم بيشتغل على الناس يبقى المجتمع كله كل واحد واقف في وظيفته كل واحد واقف على الجبل بتاعه انما انت دلوقتي بتلاقي في الدعاة الداعيه بي بي بي بي بيطلب جميع انواع العلوم الداعيه بيروح ندوه شبابيه في ج- نادي وبيروح ندوه جماعيه في جامعه وبينزل منطقه شعبيه يدي درس وبيروح خطب جمعه في البلاد وبيدي يا عم انت هتعمل ايه ولا ايه طب شيخنا رسالة توجهها في نهاية هذا اللقاء للشباب يعني ممكن نلاقي في, في الشباب حاجة من اتنين بنت مثلا خطبت واحد ملتزم وكان سببا في ان هو لابسها النقاب في الفترة دي ثم حصل مشاكل فتم الانفصال فقلعت النقاب لان هي افتتنت في هذا الرجل وشق اخر من الشباب كان ماشي مع احد الدعاء الافاضل ثم هذا الداعية حصلت له فتنة فانتكس فانتكس الانتكاسة يا شيخ ده ده نربط بين دول ازاي ربنا يحفظك يعني هو هو كلام جميل جدا في الاخر يعني انت عايز اسقاط عملي نعم.
إيه يعني يعني كثير من الملتزمين والملتزمات فتنوا الفتره اللي فاتت.
صحيح.
كثير من الملتزمات لبسها بتاع النقاب نفسه ما عادش هو النقاب بتاعها بتاع زمان كثير من الملتزمين ما عادش صاحب رساله ما عادش عنده قضيه الدين كثير من الملتزمين قاعد قدام الفيس بالمصطلح اللي انا بحبه قوي يعني بيهق قدام الفيس شوفوا الجهاد عمل ايه يا ابني انت عملت ايه نعم.
يعني اثنين اخوه لسه امبارح يعني اثنين اخوه في مسجد في القاهره واحد قاعد يحفظ الاطفال قران نعم.
وطالع عينيه مش عارف يلاقي على الاطفال والتاني قاعد قدام الفيس يفص على الاخبار الجهاديه ولو- ويتكلم على ما بيعملش حاجه يا ابني انزل اسند ده يا ابني انزل اسند اخوك يا اخوانا ال- ال- الدين العملي فقضيه ال... عشان كده ربنا بيقول وما بدلوا تبديلا يعني هو ما بدلوا تبديلا فضل زي ما هو من اول الطريق لاخره وهو عنده 20 سنه وطالب جامعه عايش لدينه وهو عنده 30 سنه ومتجوز ومخلف عيلين عايش لدينه وهو عنده 50 سنه وكبر واولاده بقوا رجاله عايش لدينه انسان عنده رساله حتى الموت للاسف بالنسبه لنا احنا بالنسبه للتيار السلفي مفيش حد بيكمل احنا قاعدين ندخل الناس من ناحيه من القطر والناس بينزلوا من ناحيه التانية.
لو نحن فعلا احنا فرحانين ان كل يوم بيلتزم 1000 ومش واخدين بالنا ان كل يوم بينتكس 1000 صحيح كل يوم والله يا يعني شيخنا نعرف الفترة اللي فاتت الأخيرة الشباب اللي أنا أعرفهم آه، من الملتحين حلقوا لحاهم من المنتقبات قلعوا النقاب عشان خاطر الابتلاءات اللي حصلت الفترة والاخطر الماضية.
من الحلقه والحلقه ومعراه النقاب نعم.
اللي فضل ملتحي وفاكر ان هو البعض كده يظن إن دي ملتزم مبالغات وانا انا شايف ده قدام عيني يعني انا عارف ناس كده فعلا ما هي دي دي هي دي بقى صوره العنكبوت فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه المنافقين عشان كده وهم لا يفتنون انهم لا يفتنون هيدخلوا في فرن اللي فتنه يا اما هيطلع كان شويه نحاس وانت معتقد ان هو اخ فهيدوب يا اما هيطلع سبيك الذهب طهره بعد الفتنه يعني هذه الفتنه التي نحن فيها تمحيص.
هتطلع الملتزمين نعم.
نوعين يا اما اخ طلع فالصو كنت فاكر انه ذهب وطلع فالصو طلعت ملتزمه فالصو خلاص ده ده وقع يا اما واحد كان فيه شويه شوائب هتطلعه سبيكه دهب طاهره هيبقى بعد كده راجل لان الله الذي يرى احداث الارض الان واحداث الواقع لان يعلم ان الله يمهد الارض لاحداث عظيمه لن يثبت فيها الا الرجال هو هو يا شيخ- انصاف الرجال هو يا مش هتثبت شيخنا اللي انتكس ده كان التزام والتزام هش برايك ولا مفيش حد كبير على الفتنه
مفيش حد كبير على الفتنه صحيحه وكان التزامه هش صحيح ازاي بقى يعني ما في حد كبير على الفتنه ان يعني سبحان الله لو خدنا انا بتقول يعني- صحابه يعني اه صحابه هو في ناس منهم ما قدرتش حدش كبير على الفتنة فعلا.
خ- ما قدرش يعني خ- خاف يعني يعني يعني انما انما ال- وان كان طبعا يعني ايه يعني ده مش هنسميه صحابي انما اللي كمل مع النبي عليه الصلاه والسلام صلى دول الله اصحاب عليه النبي عليه الصلاه وسلم.
والسلام انما في- برضه فيها شاشه التربيه على صوره العنكبوت هتطلع ملتزمين رجاله التربيه على صوره العنكبوت هتفهم الملتزمين معنى الالتزام الحقيقي يعني ايه ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين في قراءة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني ايه يعلمن لا يعلمن معنى إيه؟
ربنا هيعرفك حقيقتك قدام عينيك ربنا هيكشفك قدام نفسك ربنا هيعرضك في مواقف انت بنفسك هتحكم على نفسك انت صادق ولا كاذب يعني ربنا بي بي بي بيطهرنا وربنا بيورينا حقيقتنا والقراءتين صحيحتين والق... دي قراءة ودي قراءة فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا نعم.
يعني ف... ف... فانت يع- و- يعني وبرضه في بعض المفسرين قال يعني ايه فلا يعلمن الله الذين صدقوا قال لك يعني ربنا الصادق هيعرف الناس كلها انه صادق نعم.
هيرتب مواقف البطل هيقف فيها بطل كل الدنيا تعرف ان ده بطل وتعرف ان ده يستاهل ان الناس تسمع كلامه في الدين جوارك لا يمل بل كله نفع والاستفاده لكن انسحب ببساطه الوقت من تحت اقدامنا نختم بالواجب العملي الواجب العملي بقى آه، التهجد بصورة العنكبوت برضو يعني الواجب العملي يعني بالذات بالذات بالذات اول 14 آية من سورة العنكبوت اللي بيتكلموا عن الفتن بتاعة الطريق ها وصينا الانسان بوالديه نعم.
فتن الوالدين اللي ممكن يقفوا في وشك من الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله فتنة انك ممكن تؤذى نعم.
بسبب التزامك ليس بسبب شيء مم.
ان ممكن منقبة تمنع من دخول كتير.
مكان نعم.
بسبب نقابة مش بسبب شيء فتنة اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم صحبة السوء تعالى يا عم وارجع تاني وقعدوا يتريقوا عليه ويرجعوه فتن تعرضوا نفسكم على قول سورة العنكبوت وشوفوا انتوا فين الله المستعان مشاركة لبرنامج القرآن غيرني كان بيني وبين الصحبة الصالحة بعض المشاكل حتى وسوس لي الشيطان تركهم فقرأت قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فكان ذلك أعظم مثبت لي معهم وعلمت أنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم جزاكم الله.
نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله عز وجل نكمل في حلقة الغد ان شاء الله بإذن بارك الله فيك مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الداعية الشيخ الدكتور حازم شومان ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة غدا إن شاء الله لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هل ممكن أن يكون الوالدين فتنة؟
اه طبعا ده اول فتنه مذكوره في السوره فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله يعني إيه كعذاب الله يعني اللي مش هيثبت على الطريق ده هيتعذب يعني الثبات فرض وليس فضل انا لو ما اشتغلتش في الدعوه الى الله انا ممكن اودي نفسي جهنم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنه الا خمسين عاما يعني ايه يعني انتوا ال- ال- المرحله الجهريه عند الصحابه كانت ثلاث سنين المرحله الجهريه عند سيدنا نوح 950 سنه 950 سنه اذى وابتلاء وفتنه
إننا ظمآن لعيش السعداء